بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين الحقيقه انا يعني كان في الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه بين اسبوعين ثلاثه كده على موضوع هلما نتحاجج آه، وحتى بعد ما حصل الاحداث في المنيا يعني فالواحد الحقيقه قال يعني احنا في زمن كده الواحد يصمت احسن كلمش خالص احنا بنقول في مع المزمور صمت لانك انت فعلت خلاص الكلام كله خلص وكل الكلام اتقال ومفيش احنا يعني قدامنا غير ربنا بس نلجأ إليه إذا كان ربنا سمح بمراحمه إن يبقى العصر ده هو عصر بالاستشهاد بالشكل ده يبقى في الآخر الكأس اللي أعطاها الآب يعني نقبلها من الله بشكر ولكن الحقيقة برضو يعني ما قدرتش إن أنا غير إن أنا أتكلم لازم في موضوع يخص الحكاية دي أنا فاكر آه، زمان فلما دخلنا يعني لما دخلت الكلية فأول مرة أدخل المشرحة فكان منظر صعب قوي والناس كتير قوي حتى كانوا البنات يغمى عليهم من شكل الجثث وكده تاني أسبوع فبقى الموضوع آه، يعني شوية أسهل صحيح الواحد بيحس كده إن هو تعبان متضايق الأسبوع التالت كان الناس بتاكل سندوتشات في المشرحة انا مش عايز ان احنا مهما حصل ومهما اتكرر لان ده هيتكرر هيتكرر واضح ان ده هيبقى هو الترند انا مش عايز ان احنا ابدا نيجي في وقت من الاوقات ونسمع الاخبار دي وتعدي كده المرة الأولى صعبة، المرة الثانية اه، المرة الثالثة خدنا على الموضوع بقى فخلاص كل الناس بتموت كل يوم. بصوا يا أحباء لازم الواحد يقف ويتأمل ولازم ناخد وقتنا كده عشان الأحداث دي ما تعديش مجرد خبر حصل والكلام هو هو اللي بنسمعه احنا مش مفروض الامور دي تعدي علينا كده لازم نقف عليها كده ونشوف احنا ربنا عايز يكلمنا ازاي فانا النهارده هتكلم على موضوع لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد الايه دي احنا سمعناها كذا مره وعارفينها كويس بس دلوقتي وقتها ان احنا نقعد نتفاهم فيها شويه كده أول حاجة أحباء أحب إن أنا أقف قدام الحدث ده في أربع خمس نقط كده وبعد كده نتكلم في موضوع لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد. إيه الحاجة ال- الرسالة اللي بتوصلها لنا الأحداث دي؟ أول حاجة أحباء هو صدق مواعيد الله. إحنا بنتضايق وبنقعد نقول ليه حصل بس الحقيقة إحنا لو فكرنا شوية ما هو ربنا قال كده هو اللي بيحصل ده حاجة اتفاجئنا بيها هو اللي بيحصل ده حاجة المسيح ما قالهاش ده النهاردة في إنجيل النهاردة بالترتيب كده من عند ربنا يعني ختام الإنجيل النهاردة كان إيه في العالم سيكون لكم ضيق وإحنا نسمع قصة الحملان والذئاب هو في حاجة اتغيرت ما الحملان هيفضلوا حملان والذئاب هيفضلوا ذئاب مفيش حاجة اتغيرت وكلام المسيح صادق قال لنا كده هيجي زمن كل اللي بيقتلوكوا هيحسوا ان هم بيعمل بيعمل عمل لله وده حاصل فعلا فاول حاجه الاحداث دي المفروض تقوي ايماننا بالله اللي سبق واعدنا ده هو قال للتلاميذ انا هقول لكم الكلام ده لئلا تعثروا فيا لما جت احداث الصليب قال لهم انا بقول لكم الكلام ده عشان لما يحصل تقولوا انا قلت ما تعثروش فيجدر بينا ان احنا نذكر انفسنا اللي بيحصل ده موجود مكتوب المسيح ما خدعناش المسيح ما قالناش امشوا معايا فما يحصلكوش حاجه لا ما قالش كده فاول حاجه اللي بيحصل ده بياكد صدق الانجيل وكلام المسيح واحنا ما عندناش حاجه غير كده ما سمعناش حاجه مختلفه الحاجه الثانيه اللي بيحصل ده يا احباء بيؤكد فكره غربتنا عن العالم السيد المسيح قال ايه؟ قال لو كنتم من العالم كان العالم يحبكم بس عشان انتم مش العالم فالعالم بيبغضكم فاللي بيحصل ده يرجع يأكد لكل واحد فينا ابتدى يعني يحس بالراحة في الدنيا اللي هو فيها دي إن الأرض دي مش بتاعتنا وإن إحنا غرباء كانوا مرة عملوا تجربة كده جابوا طائر مختلف وحطوه وسط مجموعة من الطيور كلهم زي بعض إيه اللي حصل؟ الطيور المش... المتش... ال- المتشابهة ابتدت تخبط في الطائر المختلف ليه؟ لأنه مش شبهنا فقعدوا يخبطوا فيه لغاية لما الناس خرجوه من القفص بتاعهم فاللي بيحصل ده بيأكد لك وبيأكد لي مرة تانية وتالتة لحسن نكون نسينا إن العالم إحنا مش منه إحنا غرباء واللي بيحصل ده مش غريب لأن العالم بي- ما بيحبش الناس اللي مش شبهه الحاجة التالتة الحقيقة برضو نقف قدامها كده فكرة خوف القاتل أسألكم سؤال يا أحباء إيه اللي يخلي واحد راجل كبير معاه مسدس قد كده ولا بندقية قد كده يقتل طفل عنده سنتين الطفل ده بيمثل له تهديد بأي شكل من الأشكال الحقيقة ده حتى ال- ال- ال- أقول إيه الإنسانية تقول يعني الموضوع ده مش ولكن في حاجة هنا بتقول لنا إن الشخص الطويل ده اللي معاه مسدس قد كده ولا بندقية خايف من الشخص التاني ودليل خوفه إيه؟ أنت ابقى زيي وأنا سيبك أنت قول إن أنت بقيت شبهنا وأنا سيبك طب أنا مش شبهك أنت زعلان ليه؟ أصل وجودك بتشهد لإله تاني بيخوفني أنا ما عنديش حاجة أمسك فيها ما عنديش عقيدة ولا إيمان أحتمي فيه وأحس بالثقة من خلاله فأي حد تاني بيهددني حتى لو عيل عنده سنتين بيقول إن هو مسيحي مش عايز أسمع صوتك هتقول أنا مسيحي هتفكرني إن أنا ماسك في حاجة فاضية والحاجة دي تعباني احنا كلنا عارفين ان حوالينا ناس مختلفين معانا في العقيده وممكن الناس دول حتى يخبطوا ويقولوا كلام وحش على المسيح مين فينا فكر يروح يموت حد من دول ما بتحصلش مين فينا حتى فكر ان هو يروح يتخانق مع واحد بيشتم على المسيح ما حصلش ليه لان احنا حاسين بالثقه في الايمان بتاعنا ومحدش هيضايقنا يعني لما يقول كلمه شمال وكلمه يمين انت يا حبيبي اللي خسران الموضوع ما بيجيش علينا احنا بضرر يعني ومسيحنا جه واتصلب واحنا شفناه بيقبل الحاجات دي من غير ما يعني ما يهتز حاجة شيء غريب هو خوف القاتل الحقيقة الحكاية دي اتكررت مع المسيح لما جم يقبضوا عليه في بستان جثماني تفتكروا جم ازاي؟ يقول لك جم معاهم سيوف وعصي ليه؟ السيوف وعصي ليه؟ انت تقبضوا على مين؟ انتوا جايين حتى المسيح قال لهم كده انتوا جايين تقبضوا زي ما تكونوا جايين تقبضوا على لص واحد راجل يعني طول النهار ماسك سلاح وبيخبط في الناس ولما سألوه انت المسيح قال لهم انا هو الكتاب يقول ايه يقول لك رجعوا الى ورائهم وسقطوا على ظهورهم وقعوا على ظهرهم ليه واحد قال لهم انا هو هيفضل طول عمر الباطل جبان ويفضل طول عمر الكذب يخاف من الصدق والظلمه تخاف من النور حتى لو بان ان هو الظلمه فيها اجريشن وعايز ينهي على الضوء بس هو خايف منه هو عايز يموته لانه بيدينه لانه بيحسسه بنقصه لانه بيعرفه انه ما عندوش حاجه ماسك فيها ماسك في الهوا كده فعشان كده حتى لو قلت انت مسيحي تتعبني قول يا اخي ان انت زينا واحنا نسيبك عشان نرتاح حاجة غريبة تتقال على هيرودس الملك اللي كان ماسك يوحنا المعمدان وقبض عليه عشان يوحنا كان بيقول له لا يحل لك يقول لك ان هيرودس كان بيحب يوحنا وكان ايه بيخاف منه هيرودس الملك خايف من يوحنا الراجل المت- المتنسك اللي ما عندوش حاجة اللي أكله بسيط اللي ما يملكش شيء خايف منه ليه عشان بيتكلم الحق هيفضل يا أحباء الحق البسيط اللي ما فيهوش في ايده سلاح يفضل يخوف ويرعب الباطل الكذاب اللي ما عندوش حاجة يستند إليها الحاجة الرابعة لازم نقف ونقول هو الشيطان عايز ايه من القصة دي هو قايم علينا ليه بصوا يا أحباء الهدف مش قتل الناس بالنسبة للشيطان طبعا بالنسبة للناس الآخرين هم موضوع يخصهم لكن ايه هدف الشيطان؟ هدف الشيطان ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية يا أحباء هي إن إحنا نتملي بالغضب. والغضب ده يخرج في صورة كره. نكره بقى نكره الناس التانية، نكره المختلفين معانا، نكره بلدنا، نكره ربنا نفسه. أهو غضب وخلاص، عايزين نتفش في حد. نصرة الشيطان مش موت الناس، اللي ماتوا دول خسرهم دول راحوا من ايده هو عارف ان هم راحوا السماء بس يقول ايه انا اضرب المربوط يخاف السايب فيمكن لما انا اموت الناس دول الناس التانية تكره المسيحيين يغضبوا فيبقى انا كسبت النفوس اللي ضاعت في كره الاخر يبقى ده الهدف الاولاني الغضب والكره الحاجه التانية ايه الشك ان كل واحد فينا يوصله شك في ربنا هو مش ربنا قال ان هو هيحميكوا مش هو قال ان هو هيحفظك وان هو يحرسك طب ادي اتفضل اهو ناس رايحه الديره اهي وماتت اتفضل ادي كلام الانجيل اللي انتم ماشيين وراه هنيجي على الحته دي ونتكلم فيها دلوقتي الشيطان عايز يوصل كل واحد فينا رساله شك نفس الحكايه اللي عملها مع حواء بس ساعتها ما كانش فيه ارهاب بقى راح قال لها ايه لا لن تموت اوعي تصدقي اللي بيقوله لك ربنا ده الكلام ده مش مظبوط كلي تخافيش الحاجة الثالثة الرسالة اللي عايز يبعتها لنا الشيطان غير رسالة الغضب ورسالة الشك رسالة الخوف خاف ما تروحش الكنيسة فكر مرة تانية قبل ما تقول ان انت مسيحي النهاردة ده سكة الدير طب انتوا هتعملوا ايه بقى في المشوار ده طب في الكنيسة اهو حاطين لكم بوابة على الكنيسة ورا وفي حراسة لكن هتحرسوا نفسكم ازاي وانتوا رايحين الدير ويبتدي بقى اولاد ربنا يفكروا كده 100 مره قبل ما حد فيهم يتقدم ويبقى مسيح ويقول ان انا مسيح الحاجه الخامسه اللي لازم نتذكرها من الاحداث دي ان في وصيه لينا وصيه يعني امر بيقول ايه لا تخاف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به في سفر الرؤيا كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة سمعناها بس دلوقتي لما نقراها ليها معنى تاني دي وصية أنا بقول لك ما تخافش باللي هيحصل لك خليك أمين لغاية الموت أنا هأعطيك إكليل الحياة والآية التانية اللي هيبقى موضوع تأملنا لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وليس لهم بعد ذلك أن يفعلوا أكثر يبقى الخمس دروس دول أو الخمس رسائل دول لازم نفكر فيهم بعد الأحداث اللي بتحصل وهتحصل كل يوم يعني بالمنظر اللي احنا شايفينه ده النقطة التانية يعني إيه لا تخافوا يا رب؟ هو معقول حد يشوف اللي بيحصل ده وما يخافش؟ هو في حد دلوقتي ما يطمن يقدر يطمن على أولاده في الشارع في مصر؟ إذا كانوا رايحين مدرسة ولا رايحين دير ولا رايحين رحلة ولا رايحين كنيسة ما خلاص كل الناس بقت تارجت يعني، يعني إيه يا رب لا نخاف؟ بصوا يا أحباء ربنا ما قالش لا تخاف بمعنى إنه ينكر علينا مشاعرنا الطبيعية. الخوف غريزة في الإنسان والغريزه دي بتجعله يعني يسعى للبقاء انسان بيخاف فبيخاف على نفسه فبيقدر يعيش بس اللي اقصد بكلمه لا تخافوا ان الخوف ما يمنعناش عن مواجهه الخطر ده الثلاثه فتية القديسين لما جه نبوخذ نصر رفع التمثال وقال اللي مش هيسجد هيترمي في النار لما ما سجدوش فقالوا للملك حاجه مهمه قوي قالوا له ايه احنا ما بنسجدش واحنا لينا اله ينقذنا ولكن كلمه ولكن دي يعني ايه لو ما انقذناش الهنا حتى لو احنا متنا احنا برضو ما نسجدش المشاعر الطبيعيه للخوف دي حاجه ما ربنا ما ينكرهاش علينا بس ربنا عايزنا نقف ونثبت وان احنا ما ننكرش اللي احنا مؤمنين بيه لو كلنا طبعا احنا اكيد قرينا القصص يعني ان لما هم الناس دول دخلوا الاتوبيس ده وسالوا قالوا الناس غيروا بقى دينكم واشهدوا فاول واحده ردت عليه واحده ست قالت له احنا مسيحيين ونعيش مسيحيين ويقال ان هي ما كملتش الجمله وكان الراجل يعني ما قدرش يستحمل ما قدرش يستحمل ما قدرش يسمع الكلمه دي لكن الست دي يا ترى وهي بتتكلم كده مش بني ادمه زينا مش واحده كده عندها مشاعر وبتفكر وبتخاف لكن بالتأكيد هي فهمت أو في الوقت ده فهمت الوصية صح خوفي ده هيخليني أعمل إيه يعني هنكر المسيح فخدت قرار إن هي تقول الإيمان بتاعها يبقى ده آخر كلام هي بتقوله الحاجة التانية كلمة لا نخاف مش مبنية على وعد إن مش هيحصل لكم حاجة يعني المسيح ما قالش ايه لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد علشان هم مش هيقتلوا الجسد ما قالش كده ما قالناش لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد عشان انا هموتهم قبل ما يموتوكم ما قالش كده قال لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعدين وليس لهم بعد ذلك ان يفعلوا اكثر هو في اكتر من كده يا رب وفي اكتر من كده اه في اكتر من كده بقى ايه هو اللي اكتر من كده قال انا اريكم ممن تخافوا خافوا من الذي بعدما يقتل له السلطان ان يلقي في جهنم احنا بنقول الخوف ده غريزه بتدفعنا للبقاء بنخاف على روحنا عشان نعرف نعيش ولاد ربنا فهمهم عن العيشه مش اللي احنا فيها دي لما نتكلم على ابن ربنا يتكلم على العيشه على الحياه على الارض يبقى بيتكلم على ايه بيتكلم على السماء يبقى احنا خوفنا يخلينا يدعونا للبقاء فين في الارض الجديده هو ده اللي نخاف عليه هو دي الحاجه اللي نبكي عليها الشيء الوحيد اللي يخوفنا بجد هو الخطيه الشيء الوحيد اللي ما ينامناش الليل هو الخطيه اللي بتفصلنا عن العيشه الحياه الحقيقيه مش الحياه دي يا احباء بشكلها ده يبقى معنى ان احنا لا نخاف مش مبنيه على فكره ان مش هيحصل حاجه والحاجه التانيه مش معناها ان احنا ما نشعرش بالخوف ولكن نواجهه نواجهه النقطه اللي بعد كده لو وقعنا في فخ الخوف يحصل ايه لو الانسان اتاخد في موضوع انه يخاف يحصل ايه يخاف لدرجه انه يتشل يعني اول حاجه يحصل ايه يحصل يا احباء فق- فقدان للسلام والقلق الناتج عن توقع الشر والمجهول يا ترى هيحصل ايه هيعملوا فينا ايه بكره هيحصل ايه ويبتدي كل الكلام بيلف حوالين فكره الخوف والقلق الكلام ده الحقيقه ما يليقش بينا والحقيقه بالمنظر ده النتيجه اللي بعد كده بعد فقدان السلام والقلق يجي بعد كده احباء سرقه الفرح من حياه ولاد من حياتنا وحياه ولادنا كمان لو هم حاسين ان احنا هنضيع الناس هتموتنا وبعدين نفرح ازاي نتلذذ بربنا ازاي نعيش ازاي ناكل ازاي الناتج الثالث من نتائج الخوف الشلل الشلل يعني ايه الحياه تتعطل ليه لان انا بدل ما ابقى بعيش حياتي اخرج واشتغل وانتج واروح الكنيسه بتاعتي بقى كل في تفكيري هو ازاي ان انا احافظ على نفسي واحافظ على اللي ليا وأأمن روحي وأأمن اللي ليا الكلام ده على فكرة مش بس خوف من الاضطهاد ده خوف من أي حاجة بتحولنا للطريقة دي أحيانا خوفنا من المستقبل يخلينا طول الوقت عمالين نفكر في الفلوس إحنا بعد كده حوشنا كام وفاضل كام والعيال والمستقبل والجامعة والدنيا واللي هيحصل فيها الخوف بيشل أيا كان شكل الخوف لما الإنسان بيتملكه الخوف ما بيعرفش يبقى عايش بينتج النتيجة الرابعة الخوف ده عامل زي الأم الولادة بتولد خطايا تانية معاها كده أديكم مثال الخوف من قول الصدق بيخلينا نعمل إيه؟ نكذب هو الكذب جاي منين؟ أنا خايف أقول الصدق الخوف من الناس بيخلينا نعمل إيه؟ ننافق فالخوف ولد عيال أهو بننافق عشان أنا خايف ان انا اقول بس يعني اللي انا شاعر بيه الحاجه الثالثه الخوف من المستقبل يخلينا نتمسك باي حمايه جايه من من اي ماده من فلوس من معارف عايز امن نفسي فنلاقي ممكن الانسان يتورط في السرقه لانه خايف احنا ممكن نقول ايه لا لا لا لا, لا يا ابونا مش للدرجه دي احنا بنخاف من المستقبل صحيح بس ما نمدش ايدنا على حاجه حد طب وعشور ربنا لما بنمد ايدنا عليها مش دي سرقه واحنا لما بنعمل كده احنا بنعمل كده ليه عشان خايفين مش هنلاقي ناكل مش هنعرف نصرف على عيالنا لما يجي عليهم الزمن مش هنعرف نصرف عليهم طب مش دي سرقه ناتجه عن خوف شوف الخوف وتبعاته عامله ازاي الخوف ايضا بيؤدي الى الناس تنكر الايمان نشكر ربنا على ايمان كنيستنا وعلى اولاد كنيستنا البسطه الخوف بيخلي الناس يقول انا مش مسيحي خليني بقى اعتنق اي حاجه نشكر الله ان ده ما بيحصلش في مصر الخوف ايضا ممكن يؤدي للقتل ازاي هتخيل كده يعني الحادثه دي بتحصل كتير وبتتكرر كتير زوجين ومش عاملين حسابهم عندهم عيل وعيل جه بمعنى الام حامل يا نهار ابيض هنصرف عليه ازاي هنعمل ايه في الشغل ايه الحل نقتله نقتله هو الإجهاض ده إيه؟ قتل وتفتكر ال- النفس اللي اتقتلت دي مش هيقوم في يوم القيامة ويدين أبوه وأمه ويقول أنتوا قتلتوني هيحصل بس ده نتيجة ده كله ده الخوف بص الخوف أدى لإيه؟ الخوف أدى ممكن لسرقة لقتل لإنكار الإيمان فقدان السلام فقدان الفرح كل دي نتائج الخوف إيه تاني؟ الخوف أيضا بيؤدي للإن- بالإنسان للتخاذل ليه؟ لأنه خايف في قصة طريفة يعني على في عسكري كان العسكري ده متميز جدا بالشجاعة وكان أي معركة هو يتقدم ولدرجة إن هم لما كان يبقى فيه مهمة صعبة كان يقولوا فلان ده هو أول واحد يروح المهم الملك سمع بالعسكري ده فحب يكافئه فقال لهم هاتوا لي العسكري ده ده بطولاته ونياشينه يعني حاجة فجه العسكري فالملك سأله قال له ممكن أسألك على سر الشجاعة بتاعتك دي فقال له الحقيقة حضرة الملك أصل أنا عندي مرض والدكاترة قالوا لي إن أنا هموت فأنا يعني إيه قلت مش خايف على نفسي فعلشان كده بتقدم يعني آه، ما أنا ميت ميت يعني فالملك صعب عليه العسكري وأمر الأطباء في المملكة بتوعه بتاعته إن هم ياخدوا بالهم من الراجل ده فخدوا العسكري ده ودووه وبعد كام شهر العسكري خف المعركة اللي بعد كده بيدوروا على العسكري ما لقوهوش فاستغربوا هو فين ده الراجل ده كان أول واحد بيتقدم الصفوف لما راحوا جابوه لقوه مستخبي في بيته مستخبي ليه؟ ما أنا دلوقتي خايف على حياتي بقى لا أنا كنت زمان مستبيع عشان كانت حياتي رايحة دلوقتي لا دلوقتي عندي حاجة خاف عليها ده أنا بصحتي ده بالظبط كده أحيانا الفرق ما بين واحد حاسس إن هو يعني الحياة دي إيه بالظبط إيه الموضوع يعني اللي فيها فيرسس إن واحد قاعد يأمن نفسه يعني المشكلة السادسة في مشاكل الخوف إن أنا أحاول طول الوقت أتشبه بالآخرين عشان أتحمي في المجموع الحقيقة ده ضغط ضغط على كل الناس اللي أقلية وولاد ربنا أقلية في كل حتة أقلية وهنا أقلية برضه لحسن حد فينا يفتكر ان احنا هنا البلد دي بلد مسيحيه يعني بالمعنى اللي احنا فاهمينه يعني احنا مش في الفاتيكان هنا احنا عايشين في بلد البلد دي فيها ناس ليهم او كثير من الناس ليهم طريقه معينه في العيشه لو انت وقفت وسط الناس دي وقلت انا لا اؤمن بكده انت ممكن يتبص لك بصه ان انت راجعي اشمعنى انت يعني وممكن تضطهد في شغلك ولا في مدرستك لان انت مجرد ان انت قلت ان انا لا اؤمن بكده انا قريت في خبر من حوالي اسبوعين كده في احد ال- يعني جرايد ان في واحده في مدرسه في مدرسه somewhere معرفش فين في حته تاني مش في مش في تكساس حولوها للتحقيق عشان قالت لزميلتها I will pray for you انا هصلي لك فالمدرسه قالت لها ايه مش من حقك تقولي الكلمه دي في المدرسه الست قالت لهم الست دي معايا في الكنيسه واحنا الكلام ده بنتكلمه طول الوقت وانا ما قلتلهاش حاجه لا انا ببشرها ولا هقول لها حاجه غريبه قالوا لها لا ده اعلان لايمانك والكلام ده مش مقبول طب ده ايه ده ده اضطهاد برضه بس له شكل تاني يعني الاضطهاد هنا ديسنت اخره يرفدوك الاضطهاد في مصر شكله القبيح عشان كده لما الواحد بيخاف بيحاول يتشبه بالآخرين أتكلم زيهم لما يسألوني ما أقولش لو حد شافني وأنا صايم أتكسف واستخبى وأحاول كده أقول لا لا لا صيام إيه لا إحنا مش صايم ولا حاجة ويجي أيام الكريسماس مثلا نتبرأ بعض الناس تتبرأ من الصيام يا هيقولوا علينا إن إحنا مش مش مسيحيين مسيحيين ما بيصوموش الخوف ايضا بيؤدي بينا يا احباء الى الحرمان من السماء النتيجه الاخرانيه اوعوا تفتكروا الخوف مش خطيه في سفر الرؤيا نسمع يقول ايه اما الخائفون وغير المؤمنين والراجسون والقاتلون والزناه وعبد الاوثان والسحره وجميع الكذبه لسته تبتدي بالخائفون وبعدين اخرتهم ايه دول يا رب يقول لك فنصيبهم في البحيره المتخذه بنار وكبريت رؤيا 21 نصيبهم بحيرة النار والكبريت عشان بيخاف ما احنا شفنا الخوف قد ايه ممكن يضيع حياتي ويضيع خلاصي يبقى ده اللي بيعمله فينا الخوف نيجي لنقطة تانية ليه مش المفروض نخاف ليه مش المفروض نخاف او نفهم دلوقتي الخوف معناه ان انا اهرب كونك تقف حتى لو من جواك حاسس بالخوف طبيعي بس اقف واثبت ليه مش المفروض نخاف اول حاجه يقين فناء الجسد السيد المسيح قال لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد عشان هم ما عندهمش حاجه تاني يعملوها والجسد ده هيموت هيموت اليقين ده بيخلينا بالظبط زي العسكري اللي انا اتكلمت عليه من شويه كده واحد ميت ميت طب اموت على سبب بقى اموت بشجاعه اموت وانا واقف على رجلي بشهد للحق فاول حاجه ما نخافش عشان الجسد ده هيموت هيموت اذا ما كانش يموت في حاجه من بتوع مصر دول هيموت باي كان شكل إن كان يعني الحاجه الثانيه زي ما عندنا يقين فناء الجسد عندنا يقين القيامه والعبور على جسر الموت بطرس الفرق بينه وهو بينكر المسيح والمرة التانية وهو واقف يثبت ويطلب ان هو يتصلب منكس الرأس الفرق بين الاتنين الحدثين هو ايه؟ القيامة بس يقين القيامة بالنسبة له أنا متأكد ان دي مش آخرتي ان في حاجة أكبر من كده وان الموت هو الجسر اللي بعدي عليه من الحياة دي للحياة دي الحاجة الثالثة لا يجب أن نخاف أيضا لأن احنا عارفين قصر الحياة دي بس بننسى يعني احنا سمعنا مثلا ان الحياه دي دي بخار ترى انا مصدق كده ولا لا لو جبنا باقي واحد مثلا لو جبنا رقم 100 وقسمناه على ما لا نهايه يطلع كام صفر طب لو قلنا ألف على ما لا نهايه تطلع كام صفر برضه لو مليون على ما لا نهايه تبقى ايه صفر برضه يبقى احنا لو قارنا حياتنا دي على الحياه الحقيقيه اللي منتظرانا تطلع ايه تطلع صفر فسواء كانت عشرة ولا مية في الآخر النتيجة واحدة قصيرة زي لما يعقوب بعد 130 سنة يقف قدام فرعون ويقول له حياتك قد إيه يقول له سنية حياتي 130 سنة قليلة وردية 130 سنة ومستقلهم يا يعقوب ما هو مستقلهم لأن هو عينه على الحياة الحقيقية إيه 130 سنة يعني الحاجة الرابعة لا يجب أن نخاف يا أحباء لأن الشهيد بيموت في يوم الإنسان الخواف بيموت كل يوم يعني الشهيد ده وقف كده قال أنا مسيحي خلاص خلاص خد الطلقة طلع بيها السما لكن لو واحد فضل عايش طول اليوم خايف من الطلقة دي بقى إيه اللي هيحصل؟ هيموت في جلده طول ما هو ماشي خايف مش قادر يتحرك مش قادر ينزل مش قادر يروح مش قادر ي... كل حاجة متعطلة زي ما يكون بالظبط كده الموت ده يعني حاجة كده بتلف وراه فعشان كده الحياة لو اتعاشت بالطريقة دي ملهاش لازمة الشهيد بيموت مرة في يوم الإنسان لما بيخاف بيموت كل يوم الحاجة الخامسة لأن إحنا يا أحباء عندنا معاني مختلفة خالص عن بقية الناس إحنا قلنا إن إحنا غرباء من الأول عندنا معنى مختلف للموت الموت بالنسبة لنا ما هوش انفصال على العكس ده الموت هو اتحاد بربنا وبالناس اللي بنحبهم الموت ما هوش نهاية بالنسبة لنا احنا بنقول عليه بداية الموت مش خسارة احنا بنسميه ربح فاحنا عندنا معاني مختلفة خالص المعاني دي المفروض تخلي فكرة الخوف دي شوية تبقى على جنب كده عندنا معنى تاني للخسارة والمكسب يعني ايه معلش كده يعني يعني حلوني في الكلمه دي الطفل اللي عنده اربع سنين ده اللي هو طبعا احنا بنشوف المنظر بنتاثر بيه لكن هو خسر ايه هي دي حياه ممكن حد يبكي عليها يعني هو احنا في زمن نقول ياه ده فاته العمر كان هيعيش فيه هنا صحيح بيصعب علينا لكن في نفس الوقت في حسابات المكسب والخساره مين الكسبان ومين الخسران صدقوني يا احباء احنا بنعيط على روحنا عشان احنا قاعدين في الحياه دي اللي راحوا دول يا بختهم دول اللي كسبوا دول اللي ربحوا ربنا يعين اللي قاعد عندنا معنى تاني لفكرة الشر برضه لما بنسمع في الوعود ان ربنا هينجيك من الشر ان ربنا مش هيسمح بحاجة تأذيك فاحنا نقول ايه طب ما هو ما تأذينا هو ما الناس ماتت اهي تفتكروا اتكلمنا مع بعض قبل كده في موضوع هو ايه الشر ايه هو الشر الشر يا احباء مش الاذى الشر الحقيقي فقدان الخلاص يعني لو سالتكم سؤال تاني ارجع اساله لكم سالته قبل كده هي الصحه خير ولا شر الانسان المسيحي يجاوب السؤال ده ازاي هيقول لي تعتمد يا ابونا تعتمد ازاي لو صحتي تقربني من ربنا تبقى خير لو مرضي هيدخلني السماء يبقى مرضي هو اللي خير هو ده المفهوم الصح فلما ربنا يقول ايه انا هحميك من الشر احنا فاهمين ايه دلوقتي هيحميني من ايه من الحاجه اللي تضيع خلاصي انا متخيل مثلا طبعا ده ما حصلش بس انا بتخيل معاكم بولس الرسول وهو بيصلي ويقول يا رب احميني من الشر فربنا كده بص على بولس قال له اه صحيح يا بولس انت صحتك دي هتجيب لك الاذى انا هاخدها منك عشان انا استجبت لصلاتك يا رب استجبت لصلاتي بيقول لك احميني من الشر ومعيا تديني شوكه ما الشوكه دي هتحميك من ارتفاع القلب وضياعك بسبب الكبرياء فانت صليت وانا استجبت يبقى انت يا رب لما سمحت لي بالشر انت حميتني اه انا حميتك حميتك من الضياع عن طريق الكبرياء اللي كان ممكن ياتي عليك فهمنا للخير والشر مختلف في العهد الجديد يا احبائي ما ينفعش نطبقه بطريقه لو معايا فلوس يبقى ربنا راضي عليا لو افتقرت يبقى ربنا زعلان لو بصحتي يبقى ربنا فرحان بيا لو عييت ليه يا رب كده كل الاشياء في الاخر هنلاقي ايه الخير والشر ليهم معنى مختلف اخر حاجه كيف نواجه الخوف مش هقول ما نخافش لان العادي ان احنا نخاف كيف نواجه الخوف اقول بسرعه كده خمس ست نقط اول حاجه ثبت نظرك على رئيس الايمان هو الاله بتاعنا شخصيا يعني حصل فيه حاجه مختلفه هل لما نزل الارض عفى نفسه وقعد في قصر والناس حواليه كده وقال انا اله يا جماعه ما يصحش اتبهدل ده هو نفسه رئيس الايمان بتاعنا قبل على نفسه حاجات احنا بس عشان خاطر خدنا على القصه فما بقناش نفكر فيها تخيلوا بعد الشر على سيدنا البابا لو الناس القتلة دول عملوا فيه زي ما اتعمل في المسيح قبضوا عليه بقصة كلها بقى وخدوه حكموه جلدوه و و و احنا نشعر بايه مجرد ان احنا قلنا بس الكلمة دي لو تخيلناها نرتجف لا ده مش سيدنا البابا ده سيدنا المسيح إلهنا الحقيقي قبل على نفسه كده عشان يقول لنا ايه ما تخافش انا مشيت في السكة دي قبل كده ما تخافش انت شفتني وانا بتعذب وبتهان وبموت وبقوم وانت كمان حالك زي حالي طول ما انت متمسك بيا خلي عينك على رئيس الايمان عملوا فيه كده وقام وانتصر ايه اللي يخلينا احنا مختلفين الحاجه التانيه لازم نفكر في شهاده الناس دول وما تروحش من عينينا ما ينفعش الناس دي تقف وتقول انا مسيحي وانا اجي انا في الشغل بتاعي يقولوا لي انت بتروح الكنيسه كسف اقول انت مسيحي اتردد فكر في الناس اللي وقفت قال انا مسيحي وخسر عمره ما ينفعش ان احنا الحاجه دي تعدي وخلاص كده لازم يبقى الوضع ده مختلف ما تخافش قول انا مسيحي انا بؤمن بكده انا بصدق كده خلي عينك على الناس البسطة دول احنا دلوقتي مش بنتكلم في مراجيرجس بقى وسيفين لا احنا بنتكلم في الناس البسطة اللي اهالينا اللي احنا شفناهم اللي عاشوا غلابة طول الوقت بس بقى ليهم اسم عشان وقفوا وثبتوا في الإيمان ثالث حاجة عشان نواجه الخوف ابعد بقى عن خطية الشفقة على النفس بكل اللي فيها بقى كفاية بقى إيه أصل أنا ما استحملش أصل صحتي ما تجيبش الصيام صوم الرسل هيبتدي الأسبوع الجاي للأمانة كده أنا مش عايز حد يجاوب عليا يعني كم واحد عامل حسابه هيصوم من أول يوم وكم واحد عامل حسابه بقى ان هو اصل القولون بيبتدي على طول في اول ما ابتدي صوم الرسل ما بقتش تنفع كده بقى يعني ما تجيش حتى ان انا بشفق على نفسي هنا وفي واحد في مصر بيقف يقول انا مسيحي ويموت الاشفاق على النفس ده بقى اصبح دلوقتي ملوش مكان خلاص اخواتنا دول حطونا كلنا في موقف ان احنا لو عملنا كده تبقى حاجه تكسف حاجه مخجله لما واحد نقول ما بتصليش ليه اصل انا ظهري وجعني ظهرك الناس دي وقفت تموت علشانك عشان يفضل ايمانك الحاجه الرابعه ان انا اواجه المخاوف الصغيرة في حياتي لسه ما جالناش الوقت ان حد يحط مسدس على راسنا كده يقول لك انت مسيحي تقول له اي لكن في حاجات تانية يعني بتشكشكنا كده نقف قدامها مثال انك تقول الحق ما فيها خوف دي لكن دلوقتي لا انا هتشجع واتشبه باخواتي كم واحد فينا ما بيعترفش عشان خايف من الاعتراف بالامانه كده انا هقعد قدام ابونا واقول له خطيتي ويكسوفي و... ايه القصه دي ما نواجه بقى القصه دي ونعديها بقى خلاص القصه دي خلصت لما يجي حاجه مثلا زي ان انا مش عايز ادي العشور لحسن نتعوز ما تنفعش بقى كل المخاوف الصغيره دي لازم نعديها لازم نواجهها دلوقتي والا يبقى الناس اللي ماتوا دول بالنسبه لنا احنا خبر في الاخبار حاجات صور على الفيسبوك وخلاص مش ممكن تبقى كده لا يمكن تعدي بالمنظر ده الحاجه اللي بعد كده يا احباء احنا محتاجين نسال المعونه لينا وليهم بدل ما نقعد قدام الكمبيوتر بالساعات ونقعد بس نشير خش اوضتك وصلي قول له يا رب ارحم يا رب ارفع يا رب اسند يا رب عنا عنا وعينهم كمل لهم يا رب وكافئهم خير ده واجب دلوقتي لو انت مش بتصلي لنفسك روح صلي للناس دول ده واجب على الاقل ارفع قلبك لاجلهم اخر حاجه لازم طول الوقت نتفكر في كرامه الالم المسيح قبل على نفسه اكليل الشوك عشان يعرفنا كرامه الالم وقال لنا كده طباكم ان هم لو اضطهدوكم ولا طردوكم ولا عيروكم وقالوا فيكم من اجل كل شر كاذبين افرحوا افرحوا وتهللوا اجركم عظيم في السماوات احنا بنبص الاحداث دي بنظره مختلفه عندنا مشاعر متشابكه كده مشاعر الالم والتاثر ومشاعر الفرح ومشاعر الفخر ومشاعر الاحساس بالمسؤوليه كل ده لازم يبقى في قلبنا واحنا بنشاهد بطوله اخواتنا وبنشاهد يعني محبتهم لله وثباتهم على الايمان ده اللي المفروض يشغل بالنا ما تنشغلوش باللي عمل كده اللي عمل كده ربنا يسامحه انشغلوا بال... باللي وقف وثبت الدرس اللي هنتعلمه منه والحاجه اللي هتتغير بسببها والا يبقى التضحيه دي بس فادت اللي عملها وخلاص والموضوع خلص على كده ربنا ينيح نفوس الشهداء ويدي عزاء لاخواتهم واولادهم واهليهم وادينا احنا ان احنا نحيا بلا خوف بحسب وصيه ربنا لينا لالهنا المجد الدائم الى الابد امين اتفضل مساء